بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الكنيسة اليومين دول بتعيش الفترة ما بين عيد النيروز لعيد الصليب في أفراح مستمرة للي داقوا حمل الصليب يعني النهارده كنا بنحتفل بتذكار استشهاد الست رفقة وولادها الخمسة اللي ذبحوهم على رجليها طيب ديت مش أم يعني دي مش عندها مشاعر ناحية ولادها دي مش تتوجع على ولادها وعشان يزودوا الوجع عليها ذبحوهم على رجليها وهي بقت تشجعهم تشجعهم يعني يعني تشجعهم يشيل الصليب وتشجعهم يعني هي قبلهم شالت الصليب وفرحت بيه عشان كده بتشجعهم ان هم كمان يشيلوا الصليب مرات كتير بنسمع في الإنجيل كده ربنا يسوع يقول إذا أردت أن تكون لي تلميذا إذا أردت إذا أردت أن تكون لي تلميذا احمل صليبك وامشي واتبعني امشي وراي إذا أردت أن تكون لي تلميذا احمل صليبك واتبعني امشي وراي امشي في السكة اللي أنا مشيت فيها وكأن المسيح بيقول لي أنت بس هتشيل الصليب أنا اللي هموت بدالك وأنا اللي هتبهدل بدالك وأنا اللي هتعلق على الصليب بدالك لأن كل ده كان مفروض أنا اللي أتعلق على الصليب وأنا اللي أتبهدل وأنا اللي يجرالي كل اللي جرى للمسيح لأن ده أجرة خطيتي وايه اللي زقك يا رب وايه اللي دفعك انك تشيل كل التعب ده بدالي قال لاني بحبكم عشان اقول لكم ان انا بحبكم فهو بيقول لي انت بس هتشيل الصليب وانا اللي هيتف عليا بدالك وانا اللي هتجلد بدالك وانا اللي هموت بدالك وانا اللي هديك قيامة مجانا هديك مجد القيامة من غير انت ما تتعب من غير انت ما تتألم من غير ما تتعلق على الصليب من غير ما تموت هديك القيامة مجانا بس اذا اردت اذا اردت إذا كنت عايز تشيل الصليب إذا كنت عايز تشيل الصليب هتاخد مجد القيامة مجانا أما كل اللي بين الصليب والقيامة كل ده المسيح هيشيله ربنا يسوع كان بيكلم مرة اليهود وبيقول لهم كده إبراهيم أبوكم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح امتى ده امتى ده إبراهيم أبوكم شاف يوم المسيح عارف يوم المسيح يعني إيه؟ يعني يوم مجده يعني يوم مجده إبراهيم أبوكم اشتهى يشوف المسيح في مجده فرأى وفرح امتى ابراهيم امتى ابونا ابراهيم شاف المسيح في مجده تقول لي مجده يعني ايه اقول لك يعني يعني يوحنا الحبيب بيقول كده ان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد مجد هنا يعني إيه بقى لم يكن صلب ما كانش الصلب لسه لأن الروح القدس أعطي للكنيسة بعد الصليب والقيامة فإبراهيم أبوكم اشتهى أن يرى يومي اشتهى أن يشوف يوم الصليب يوم المجد اليوم اللي اتكلم عنه داود ويقول الرب قد ملك على خشبة ملك على خشبة ملك على خشبة ملك العالم كله وأصبح ملك على العالم كله يوم ما اتعلق على الخشبة يوم ما اتصلب إن ارتفعت أجذب إلي الجميع طب ده أشعيا يا ربي لما بص عليك يوم الصليب كده قال لا منظر ولا جمال فنشتهيه منظره وحش قوي متبهدل قوي عار شديد قوي امال نشتهيه ليه قال ابراهيم ابوكم اشتهى ان يرى يومي فراى وفرح اصل ربنا عمل حاجة كده مع ابراهيم خلته يشوف يوم الصليب زي ما كلكم عارفين ابونا ابراهيم جاله اسحاق لما كان عمره مئة سنة مئة سنة كان طول عمره يشتهي ان يكون عنده ابن وكل ما ربنا يتكلم مع ابونا ابراهيم يقوم ابونا ابراهيم يعمل هنت كده يفكر ربنا يقول له انا ما عنديش عيل وربنا يقول لابراهيم اجرك كبير يا ابراهيم قال له ازاي يا ربي وانا وانا ما عنديش عيل واللي هيورثني بعد ما اموت آه العبد بتاع بيتي عبد اللي هيورثني بعد ما اموت قال له لا يا ابراهيم هيجي لك ابن هيجي لك ابن وهتفرح بيه قوي وعندي مئة سنة زي ما كلكم عارفين ربنا أعطى لسارة إنها تحمل وتلد ابن وسموه إسحاق إسحاق يعني إيه؟ إسحاق يعني الرب صنع لي ضحكا إسحاق يعني ضحك يعني قبل اسحاق ابراهيم ما كانش يعرف الضحك قبل اسحاق ما يتولد ابراهيم ما كانش له نفس يضحك انما لما اتولد اسحاق اصبح عنده نفس يضحك عارف زي ما يقولوا كده بالبلد يعني يقولوا الدنيا ضحكت له اصبح يقدر يضحك اصبح اسحاق ده فرحته وضحكته وكل حاجة عنده في الدنيا هي اسحاق وبعدين المفاجأة الكبيرة كلكم عارفينها كمان يجي ربنا في يوم يقول لابراهيم تقدر تشيل الصليب يا ابراهيم تقدر تاخد ابنك وحيدك اللي بتحبه اسحاق وتقدمه لي محرقة قال له حاضر يا رب حاضر يا رب دي بيقولها بوجع بقى بيقولها يعني وهو بيتعصر هو قلبه بيتعصر طبعا ابراهيم ما تجرأش يقول للسرة ان انا هاخد ابني كذبحه ما قدرش وربنا صعب عليه الامتحان كمان تقول لي هو في اصعب من كده اقول لك اه قال له اذبحه لي في المكان اللي اقول لك عليه ففضل ابراهيم ماشي مع ابنه عشان يروح يذبحه مدة ثلاث ايام لما تكون انت موجوع كده ما يكون عندك درس وجعك ولا عظمة مكسورة وجعك يبقى الدقيقة بتفوت ازاي تبقى الدقيقة بتفوت بالعافية فما بال لما يكون ابراهيم واخد ابنه ورايح يذبحه ثلاث ايام بلياليهم ماشي وابنه اسحاق ماشي جنبه وعارف ابراهيم عارف انه مش هيرجع بابنه انه هيذبحه ومش هيرجع بابنه ومع هذا ابراهيم شال الصليب صليب حبه لابنه انه هيذبح ابنه بايده يذبح ابنه بايده دي كمان اصعب انه يذبح ابنه بايده وماشي جنبه ثلاث ايام وخده للجبل حط عليه حطب المحرقه ورتب الحطب فوق المذبح حط اسحاق ابنه ورفع الصليب او رفع السكينه عشان يذبح ابنه بدون تردد وربنا يقول له بس اوعى تلمس ابنك ما تلمسش ابنك في خروف جنب الشجرة خده وقدمه بدل ابنك بعد زمن طويل قوي يجي يوحنا المعمدان ويقول ايه هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله هو ده اللي كان الخروف اللي ذبحه ابراهيم رمز للمسيح وكأن وكأن ربنا بيقول لابراهيم انا بس يا ابراهيم كنت عاوز ادوقك انا حاسس ايه وابني بيتصلب قدامي فابراهيم شاف في يوم المسيح شاف مجد الله على الصليب شاف الصليب يوم مجد فعلا زي ما بيقول الانجيل كده الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد موجد بعد هنا اليوم اللي ابراهيم شاف ابراهيم ابوكم اشتهى ان يرى يومي فراى وفرح فرح بالصليب الصليب والفدية اللي كانت بدل ابنه اسحاق تقول له تقول لابراهيم ايه رايك في العالم دلوقتي لما اسحاق ابنك يندبح يقول لك ولا يساوي حاجه يبقى لك نفس تتمتع بالعالم يا ابراهيم قال ازاي بس ده ضافر ابني بالعالم كله ضافر ابني بالعالم كله كل اب وكل ام عندهم عيال يعرفوا الكلام ده لكن اللي ما اللي ما عندوش عيل ما يعرفش ما يقدرش يعرف الكلام ده ابراهيم ابوكم اشتهى ان يرى يومي فراى وفرح لما شاف الخروف بتاع الفديه بدل ابن ابراهيم بدل ابن اسحاق العجيب في الموضوع كله ان ازاي ابراهيم يقدر ياخد ابنه ويذبحه قال لو تلاحظوا الكلمة اللي قالها ربنا يسوع إن أردت أن تكون لي تلميذا انكر نفسك واحمل صليبك واتبعني امشي ورايا ابراهيم هنا عنده انكار ذات انكار ذات تقول لي انكار ذات يعني ايه اقول لك الذات بتاعتي عايزه تتكرم عايزه كرامه الذات بتاعتي عامله زي ما ابويا ادم وامي حواء كانوا بيعملوا عاوزين يبقوا زي ربنا عاوزين كرامه عاوزين كرامه ومجد في هذا العالم والعجيب ان التراب الانسان اللي مخلوق من تراب ده عاوز مجد في العالم ويحب يتأنزح على اخواته اللي في العالم ويحب يتأنزح على اي حد جنبه عشان يوريله كده انه احسن منه إن كان لابس هدمة جديدة ولا فستان جديد ولا بتاع يبقى الواحد كده بيتأنزح على اللي حواليه يعني ده مثل خيبان يعني في أمثلة كتير للافتخار وال... والأنزحة يعني. لكن الجميل قوي بقى العكس لما تبص تلاقي ربنا يسوع يعلمنا إنكار الذات يعلمنا انكار الذات يعلمنا انكار الذات ازاي انه يسيب مجد السماء المنظر اللي شافه اشعيا وشافه حسقيال وبيقول كده السرافيم ودي طغمة من الطغمات السمائيين العالية قوي بيغطوا وشهم ويغطوا ايديهم ويغطوا رجليهم رجليهم من بهاء عظمة مجده اللي الملائكة بتغطي وشها من بهاء عظمة مجده ده ينزل الأرض وياخد شكل إنسان ومش شكل إنسان عادي بس ياخد صورة أقل إنسان ياخد شكل عبد عبد عارف يعني ايه عبد بولس الرسول في رسالة الفيليبي بيقول الذي في صورة الله لم يحسب خلس أن يكون معادلا لله شوف بقى الكونترادكشن بين الإنسان والله إنسان التراب عاوز يبقى في مجد والله الممجد من قديسيه ومن الملائكة في السماء يقول ايه لم يحسب خلس ان يكون معادلا لله لكنه شوف بقى اللي بعد لكنه دي لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه إذا وجد في الهيئة كإنسان حط نفسه أقل وضع نفسه يعني حط نفسه في رتبة أقل من رتب ال ال الإنسان أو أي إنسان على وش الأرض وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب أطاع العبد يطاوع العبد ما يقدرش يقول لأ العبد ما عندوش إرادة عبد ما عندوش حرية إنه يقول رأيه العبد يقول حاضر وبس مسيح عمل كده لو تاخد بالك من اي من اول يوم اتولد في المكان اللي بتتولد فيه الحيوانات في الزريبه اتولد في المكان اللي بيتولد فيه الحيوانات مش اللي بيتولدوا فيه البني ادمين ده في عبيد بيتو... بيولدوا عيالهم جوه بيت سيدهم جوه بيت السيد بتاعهم لكن ربنا يسوع ما اتولدش حتى جوه بيت عبد لا ده اتولد في المكان اللي بيتولدوا فيه الحيوانات عاش بعد كده عاش بعد كده كعبد وخدم كعبد ويوم الخميس كلكم شفتوه عبد العبد وظيفته في البيت يغسل الايدين ربنا يسوع نزل لمستوى اقل من العبد وغسل الرجلين كمان وبقى ياخد اوامر من هيرودس ورؤساء الكهنه واللي يسوى واللي ما يسواش لان هو حاطط في نفسه وهو بيتصرف كعبد خدم كعبد النهارده اي خادم في الكنيسه بيدور على الكرامه اي خادم يقول لك انا خادم انت مش عارف انا مين ده انا خادم في الكنيسه لكن ربنا يسوع اللي مشي في سكة الصليب خدم كعبد غسل الرجلين قبل الايدين وأطاع حتى الموت لما شيلوه الصليب أو لما قالوا له شيل الصليب سمع الكلام من غير ما يقول رأيه وأطاع كعبد وعلق على خشبة لأن ما كانش يتعلق على الخشبة في الزمن ده غير العبيد بس حتى بولس كده يوم ما قتلوه ما قتلوهوش متعلق على خشبة لكن قطعوا رقبته بحد السيف لأنه روماني لكن العبيد زي بطرس وزي سيدو كلهم دولت هم اللي يتعلقوا على خشبة فاللي يتعلق على خشبة يبقى عبد في ميلاده اتولد كعبد وأقل من عبد وفي صليبه اتصلب كعبد واقل من عبد وانا النهارده وانا النهارده بدور على كرامه في العالم اهو ده يعني ينكر نفسه ده يعني ايه ينكر نفسه ينكر نفسه يعني يبقى يبقى زي المسيح كده ينكر نفسه ايه اللي يخلي المسيح يشيل الصليب ايه اللي يخلي المسيح يقبل انه يتصلب اللي خلاه يقبل انه يتصلب هو محبته لينا هو محبته لينا طب ليه يا ربي ما خلتهمش يقطع رقبتك بحد السيف وخلاص في دقيقة كده و... وتخلص عشان ما تتبهدلش البهدلة دي كلها قال البهدلة ديت كل عذاب من العذابات اللي تحملها المسيح كانت أجر خطية من خطاياي كتيرة كل خطيه البشرية عملتها المسيح حملها في صورة ألمات وجلدات وطعن بالحربة في جنبه وتف على وشه عمرك حد تف في وشك عمرك حد تف في وشك طب لو حصل افرض كده افرض كده حد اتجرأ كده وتف في وشك يجرى لك ايه ده انت تبقى بتغلي ده اذا يعني ما خدتش ثارك بايدك ده انت تبقى بتغلي من جوه تغلي من جوه لكن المسيح بعد ما علقوه على خشبه بعد ما تلميذه كمان باعوا بتلاتين من الفضه يقوم المسيح كده وهو ايديه مفتوحة كده على الصليب يقول كلمة عجيبة قوي يقول يا أبتاه اغفر لهم هم مش عارفين بيعملوا ايه هم مش عارفين طب انت عارف يا رب ان هم مدبرينها ومصممين يسلبوك وعارف ان هم قلبهم وحش وبيكرهوك وخايفين على كرامتهم ومجدهم في العالم وانت عارف يا رب كل ده وتقول هم مش عارفين ايوه مش عارفين لو عرفوا لو عرفوا قيمة الصليب ده كانوا يشتركوا معايا ان كل واحد يحمل صليب ويتبعني لو عرفوا قيمة الصليب لكن ليه هم واخدين كده الدور بتاع العالم او واخدين الشكل بتاع اهل العالم ومحبة العالم وكرامة العالم وملذات العالم وشهوات حاجات الكتيرة اللي في العالم يعني ليه واخدين الاتجاه ده انا مش عارفين مش عارفين ان ده سكة الهلاك سكة الهلاك فربنا يسوع بيقول ان اردت اذا كنت عاوز باختيارك بحريتك اذا كنت عاوز تبقى تلميذ ليا شيل صليبك وامشي ورايا شيل صليبك وامشي ورايا والصليب ده ايه ده النهارده مفيش حد يعني بيتصلب ولا بتاع قال لا الصليب ده دعوة يومية الصليب ده بيقابلك كل يوم وليك انك تقبل الصليب وتشيله او ترفضه الصليب ده بيبقى في صور مختلفة كتيرة قوي هتلاقي ناس بيتأنزحوا عليك مستعد تقبل ولا هتتضايق وترد على اللي بيتأنزح عليك او تعرفه مقامه او حاجة زي كده تقبل تقبل تشيل صليبك إذا حد ظلمك وإذا حد ضايقك وإذا حد خد حقك وإذا حد عمل فيك حاجة طلعتك من شغلك هل مستعد تشيل الصليب من غير كلام ولا هتعمل ايه؟ إذا إذا شلت صليبك من سكات وإذا قبلت كل اللي بيجرى لك ده يبقى أنت هتشابه المسيح اللي اتقال عنه إيه؟ ظلم أما هو فإيه؟ تذلل. ظلم أما هو في تذلل. اتشتم ولم يكن يشتم عوضا. اتشتم وسمع شتمته بودنه وما ردش ولا بكلمه لا بخير ولا بشر اذا انت قبلت الاهانات والضيقات اللي بتقابلك كل يوم يبقى انت شايل صليبك ورا المسيح يبقى انت ماشي في سكه الصليب يبقى انت من تلاميذ المسيح يبقى انت من اللي بيحبوا المسيح حاجة تانية بتواجهنا كل يوم وتعبر عن الصليب وهو شهوات العالم واهواء الجسد والحاجات الكتيره اللي في العالم اللي قال عنها الانجيل شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة حاجات كتير من دي بتقابلني كل يوم اذا انا عشت في بساطة المسيح يبقى انا ماشي في سكة الصليب وانا قابل لان في ناس كتير بيتذمروا ليه يا رب انا طلعت في عيلة فقيرة كده ليه يا رب انا مش عايز زي فلان ولا فلانه ليه يا رب انا ما عنديش كذا وما عنديش كذا وعيني تبص كده وتحسد الناس على التراب اللي في بيتهم وانا مش واخد بالي او مش عارف زي ما ربنا يسوع بيقول دول مش عارفين يا رب وانا مش عارف ان كل ده تراب وهيبقى تراب وملوش قيمة بعد كده اذا انا ما عنديش تذمر وشاكر ربنا على حالي اللي انا فيه يبقى انا شايل الصليب وماشي ورا المسيح حمل الصليب هو هيبقى سهل هيبقى سهل للي حس المسيح احتمل من اجلي قد ايه اللي حس المسيح اتبهدل عشاني قد ايه هيبقى سهل عليه قوي انه يشيل الصليب خصوصا ان في بعض وصايا في الانجيل كده لما تتذكر الناس تقول ايه لا اهو كله بقى الا ده بقى يعني لا تكذب لا تشتم لا تحلف ايوه معقول آه، دي ممكن احاول فيها انما تقول لي من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر ايضا لا لا لا سيبك بقى انتوا زودتوها قوي بتوع الكنيسة أو الإنجيل ده زودها أوي أبدا اللي حس بمحبة المسيح واللي حس بآلام المسيح واللي حس بالبهدلة اللي اتبهدلها المسيح لحد لما اتعلق على خشبة لحد لما اتصلب يعني ده هيبقى الوصية بالنسبة له يعني وسيلة اقول لك بيها ربي ان انا بحبك لان انا لو سالت اي واحد فيكم النهارده انت بتحب المسيح او انت بتحب المسيح الاجابه هتكون ايه بالفم المليان كده اه طبعا بحب المسيح طب ايه البرهان ربنا يسوع بيقول من يحبني يحفظ وصاياي طيب هل انا حفظت كل وصايا المسيح ها هل انا حفظت كل وصايا المسيح دي العلامة العملية ان انا بحب المسيح لكن اقول له انا بحبك وبعدين في الوقت كده في الوقت المناسب ابيعه زي ما باعوا يهوذا بكذبة ولا بشتيمة ولا بكلمة وحشة ولا بتصرف لا يليق باولاد الله ببيعه ولكن مع كل هذا ربنا يسوع مستعد انه يموت عشاني ويموت عشان يهوذا كمان وعشان كل يهوذا عشان كل يهوذا النهارده بيبيعه مستعد المسيح الهي مستعد ان هو يموت عشاني وعن عن يهوذا وعن كل يهوذا كمان مستعد لانه اتقال عنه كده هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد على الصليب يعني حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به المسيح شاف ولاده ماشيين في سكة الهلاك قال لهم انا بدلكم انا موت بدلكم انا اتصلب بدلكم انا اتبهدل بدلكم انا اتعلق على الخشبه بدلكم واعطيكم قيامه من غير انتم ما تتعبوا انا مش عايزكم تتعبوا عشان كده الصليب ده علامه حب ان كان من جهه الله او ان كان من جهه الانسان الانسان اللي بيشيل صليبه يبقى هو ده اللي بيحب ربنا صحيح عمليا وال- والمسيح بين محبته لنا لاننا ونحن بعد خطاه مات المسيح عنا مات عني وانا خاطي وانا بسلمه وانا ببيعه وانا ببهدله وانا بعمل كل حاجه وحشه قدام عينه مش بتكسف مش بتكسف وانا بعمل اي حاجه غلط وهو برضو لسه لسه بيحبنا ممكن نلخص الكلام اللي قلناه النهارده في ثلاث نقط صغيرين تنفيذ الوصية علامة محبتنا للمسيح وحمل الصليب كل جهاد ضد الخطية ورفض الشهوات العالم هو محبة للمسيح وحمل للصليب بعض الناس يقولوا ايه بس انا ساعات الخطية تيجي كده على بالي واتلذذ بيها كده وانبسط بيها لكن لما فوق لروحي كده برفضها ابقى هنا انا شايل الصليب ولا انا خنت المسيح لا تبقى شايل الصليب مدام لما بتفوق بترجع ترفض الخطية يبقى المسيح هيبص عليك كده ويقول ويقول ايه ابني ده ولا بنتي دي بيحبوني اكتر من الخطية اللي في العالم يبقى الانسان اللي بيقبل اللي بيقبل تنفيذ الوصيه هو بيحب ربنا اللي بيرفض الخطيه يبقى انسان بيحب ربنا اللي بيقبل الصلبان الصغيرة اللي المسيح بيحطها علينا يبقى بيحب ربنا ايه الصلبان الصغيرة كل ألم كل ضيقة كل تهمة بغير وجه حق كل مرض الانسان اللي يشيل الصلب اي صليب من الصلبان الصغيره ديت يبقى انسان بيحب ربنا عمليا وشايل صليبه وماشي ورا المسيح في نوع تاني بقى اعلى من دول كلهم يبقى احنا قلنا تنفيذ الوصيه ده حمل للصليب كراهيه الخطيه ده حمل للصليب احتمال الالم والامراض بشكر ده حمل للصليب في رتبة أعلى من دول كلهم في واحد تاني يبص كده ويقول ايه ايه الفرق بين خطيتي وخطية اخويا مفيش فرق خطيتي اتسببت في صلب المسيح اللي انا بحبه وخطية اخويا اتسببت في صلب المسيح اللي انا بحبه حتى لو كان اخويا مش بيحبه عشان كده الدرجة الرابعة ديت بتقول ايه بقى انا هصلي يا ربي عن خطايا اللي انا بعملها وخطايا اخواتي اللي بيعملوها انا هصوم يا ربي عن خطاياي واطلب مغفرة خطاياي واصوم كمان لو شفت حد من اخواتي بيعمل خطية لان الاتنين يا ربي سواء خطيتي او خطية اخويا يبقى هي هتشيل لك الصليب عارف ده يبقى زي ايه ده يبقى زي سمعان القيرواني واحد ماشي في حاله ومروح بيته وبعدين يقولوا له تعالى شيل الصليب جنب المسيح ده مش صليبي اه ما احنا عارفين ان هو مش صليبك بس شيله كده جنب المسيح قال دي اعلى رتبة واحد بيشيل صليب مش بتاعه واحد بيشيل صليب مش بتاعه يشوف, يشوف اخوه تعبان من خطية معينة يقول له اصلي معاك وانا اخوه قال له لا انا مش عايز اصلي يقول كده بينه وبين نفسه انا اصلي بدل اخويا انا اصوم بدل اخويا انا اطلب رحمه ليا ولاخويا لان جايز اخويا النهارده بيعمل الخطيه ديت وبكره انا اعمل اوحش منها فيبقى هو زي سمعان القيرواني سمعان القيرواني ده خد شرف خد شرف كبير قوي كبير قوي تخيل كده انت مروح بيتك قالوا لك تعالى شيل الصليب جنب المسيح ده كفايه ان انا جنب المسيح سواء تحت صليب او تحت ضيقه او تحت الم او تحت اي تعب من الاتعاب اللي في العالم كفايه ان انا ابقى جنب المسيح هو ده اقصر طريق اقصر طريق تاخد شرف شرف انك تكون جنب المسيح تاخد كرامه انك تبقى جنب المسيح عشان كده احبائي النهارده نقول لربنا يسوع ساعدني يا ربي كل مره اشوفك مصلوب ساعدني يا ربي كل مرة تيجي قدام عيني صورة صليبك أقول لك ساعدني يا ربي إن أنا ما أدورش على الكرامة في العالم لكن أدور أشوف إزاي أصلي من أجل إخواتي وأصلي من أجل خطاياي وصلي من اجل كل نفس تعبان او معذبه في هذا العالم او كل نفس بتدور على كرامه او مجد في هذا العالم ساعدنا يا ربي ان انا اكون سمعان القيرواني اقبل يا رب انك تعطيني الشرف ده ان انا اكون سمعان القيرواني واشيل صليب مش صليبي واشيل صليب مش بتاعي جنب اخويا او جنب اي انسان لان انا لو ما شلتش معاه يا رب انت هتيجي وتشيل معاه لان صليبي ده اجرة خطيتي او اجرة شهواتي او اجرة محبتي للعالم اما صليب المسيح فهو اجرة الخطايا اللي انا مرضتش ادوس عليها في خطايا اقدر ادوس عليها وارفضها وفي خطايا بتغلب وما بقدرش اقاومها وبقع فيها يقوم ربنا يقول لي ده صليبي انا بقى انا شيل صليب الخطايا اللي انت ما قدرتش تشيلها فاقول له يا رب يساعدني ان انا اشيل صليبي وصليب الناس اللي انا اعرفهم وصليب الناس اللي انا بحبهم وصليب الناس اللي انا بكرههم عشان ابقى تلميذ ليك لالهنا كل مجد وكرامه الان